بالمصطفى حتى غدا الشرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم, الذ... ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الحمد لله الذي ندانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وارض اللهم عن العشرة المبشرين الصديق والفاروق وذو النورين وأبي تراب وطلحة والزبير وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فمرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والمادحين فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين وقد روى الإمام رحمه الله تعالى في صحيحه حديثا بسنده في كتاب الشهادات وكتاب الأحكام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الرواية إنكم تختصمون إلي يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها فليأخذها أو ليدعها بإيجاز يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أنهم يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي في مشاكلهم وفيما شجر بينهم فكل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن, ألحن بحجته من بعض أي ربما يكون بعضكم أكثر كلاما وأبلغ في الكلام من بعض وأكثر بيانا وأكثر حيلة في الكلام وقد يكون ظالما لكن من حسن كلامه ومن حيلته في الكلام يظن القاضي أنه صاحب حق فيقضي له بحق أخيه فإذا قضيت له بحق أخيه بسبب كلامه وهو ظالم فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها يعني إن شاء أخذ تلك القطعة من النار وإن شاء تركها هذا الحديث يبين كما قال الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الله عليه العظيم أن ظاهر الأحكام لا يبرئ أمام الرحمن ما معنى كلامه ظاهر الأحكام لا يبرئ أمام الرحمن فإذا كان الإنسان ظالما واستطاع بحسن كلامه أو بدفاعه أو بحيله أو بماله أو بأي أسلوب من الأساليب أن يبرأ من الحكم أو يدفع عن نفسه العقوبة فلا, فلا ينجيه هذا أمام الله عز وجل لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية لأن الله تعالى عالم الغيب وهو القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فكل إنسان لا بد أن ينتبه إلى هذا الكلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد العالمين وأفقه الناس وأعلم الناس وأزكى الناس و... وأقرب الناس إلى الله عز وجل ومع ذلك يبين أنه لا يعلم الغيب فقد يأتيه الظالم فقد يأتيه الظالم فيبين له أنه ليس ظالما فيقضي له صلى الله عليه وسلم بحق المظلوم في الظاهر لكن إنما يقضي له بقطعة من النار انتبه انتبه لذلك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل لا استاذ جمال تفضل ورحمة الله تفضل
ليه أحبك الله في الشيخ ش- حب إني أحبك بالله احبك الله عز وجل من اجله اتفضل يا شيخ جمال
فسؤالي بالنسبة ل ل- لصلاة الضحى ايوه
صلاة تفضل الضحى صلاه من الضحى الساعة كم إلى الساعة كم؟
يعني صليها بعد ارتفاع الشمس بثلث ساعه الى قبل الظهر ب- بما يقرب من ساعه
حيكون في أي مكان ولا شرط في مسجد؟
لا يش... لا أي مكان أي مكان تجوز فيه الصلاة في البيت أفضل كمان قال النبي عليه الصلاة والسلام آه، إن يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني إلا الفريضة والله أعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أمرا عظيما لأن كثيرا من الناس يلبس الأمور ويظن ويفرح بذلك أنه قد برئ أو أنه قد نجا أو أنه أخذ حق أخيه ونجا في الدنيا انتبه انتبه انتبه قال الله تعالى قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أي يوم القيامة وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فبعض الناس يظن أنه إذا نجا في الدنيا بأي حيلة من الحيل أنه براء ما يوم القيامة لا انتبه انتبه كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العقوبة حتى يبرأ أمام الله عز وجل بل بعض الصالحين بعض الصالحين لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مريضا مرضا شديدا فقال فيما معنى الرواية أدعوت بشيء يعني أنت قلت شيء قال قلت نعم يا رسول الله قلت اللهم ما كنت معاقبي على ذنب في الآخرة فعاقبني به في الدنيا ولا تعاقبني به في الآخرة فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لن تطيق يعني لا تطيق عذاب يوم القيامة ولا عذاب الدنيا بل قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لن تطيق لن تطيق قال تعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى انتبه بعض الناس لا يعرف لا يشعر بهذه الأمور لا يشعر إن الله لا يظلم مثقال ذرة السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا عبد الله وجزاك يا أختي الفاضلة الله يكرمك أمين.
آه ليه عند حضرتك سؤال لو سمحت اتفضلي آه في حديث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحضراتكم يعني ب- بتتكلموا عنه دائما في التلفزيون أن هذه الأمة ستنصر بضعفائها فعايزة أعرف ضعفائها مين يعني المرضى ولا يعني الأغلبية الصامتة من الشعب المصري اللي احنا منهم كده و- وعايزة أعرف الفرق بين الضعفاء والمستضعفين حيث أنه في مع قوم فرعون المستضعفين كان يريد أن يمكنهم في الأرض انما المستضعفين التانيين كان بيقول لهم الم تكن ارضي واسعه لتهاجروا اليها عايز اعرف الفرق إيه؟
بين دول ودول حاضر و- وسؤال ثاني لو ما شاء الله.
سمحت حضرتك كان الشيخ مسعد بيخطب قبل حضرتك وعرفت منه ان القران بينزل بناء على الاحداث والمواقف زي مثلا السيده خوله بنت ثعلبه و... و... و... والحجرات وكذا ف... ففي سوره المعارج سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ف... فاليوم اللي بينزل الوحي من عند ربنا بيعرض فيه لربنا سبحانه وتعالى يتلقى الأوامر مقداره خمسين ألف سنة فكيف كان ينزل آه، على سيدنا محمد آه، وممكن ينزل في اليوم مرتين أو كده أو كده ف- فعايزة أفهم مقدار اليوم ده إيه بالظبط و- و- وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أسئلة طيبة بس بسرعة عشان الموضوع الدرس أقول بسرعة أما الضعفاء آه، ففعلا في أحاديث كثيرة وحديث البخ- الضعفاء ده في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم قالوا في شرحها بدعائهم واستغاثتهم الضعفاء المغلوبون يعني أهل الخير والصلاح الذين لا يتمكنون آه، من الأمور الكبيرة وغالب حاجاتهم ليست نقضية وإذا وصل إلى الأبواب تسد أمامه لذلك في حديث رواه أحمد أول آه، أنا آه، أول من يدخل- من يدخل الجنة آه، مع النبي عليه الصلاة والسلام صعلا- صع- صعاليق المهاجرين قالوا وما صعلكم المهاجرين يا رسول الله فبين انهم الضعفاء المغلبون الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم الابواب و... ولا ي... لا... لا تفتح لهم السدد فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس الضعفاء المغلوبون الذين لا يتمكنون من من كل الامور ال- الدسمه لا يصلون إلى حقوقهم ولا يصلون إلى المراتب العليا ولا يصلون إلى الأموال الكثيرة ومظلومون ومغلوبون ده بل أكثر من ذلك في حديث في في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحادت الجنة والنار اتناقشوا مع بعض فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم غالب من يدخل الجنة الضعفاء والسقط يعني إيه السقط الذي ينظر إليه الناس ولا ينظرون إليه مرة ثانية يسقط من أعينهم من الصالحين الذين يصلون ويحافظون على حدود الله عز وجل يعني الناس العاديين الذين يحافظون على حدود الله عز وجل وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال الله عز وجل لكل- لكليكما علي مل- ملؤها فأما الجنة فإن الله ينشئ له خلق ينشئ لها خلقا آخر وأما النار فلا تقول فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فتتقطع وتقول قد قد قد قد قدني قدني قدني السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل آه، آه، أريد أن أسأل سؤال يا أستاذ اتفضل يا آه، أستاذ.
آه، هل يجوز للمسلمين أن ندخل في لعبة الانتخابات آه، أنا أراها هذه لعبة قذرة يعني هل يجوز للمسلمين أن يدخل في إيش؟
في لعبة الانتخابات هذه يعني لعبة لا الانتخابات ما يدخلش بلعبة يدخل بالحق يعطي صوته للإسلامي بس ما يلعبش اللعبة حرام ي- يدخل بحق
يعني يجوز لنا أن ننتخب يعني أيوة تنتخب الرجل الذي الذي يدعو إلى شرع الله عز وجل وإلى العدل والرحمة ده واجب وفي عليه حالة لا قدر الله في حالة آه، انتصار حزب لا يدعو إلى منهج الله يعني يبقى أنت براءة أنت ما اخترت أنت اخترت الصالح في على قدر الاستطاعة ما في مش هنلاقي عمر بن الخطاب يا أستاذ مش هيجي عمر بن الخطاب لكن قدر الاستطاعة ن- يعني إيه؟ سددوا وقاربوا وأبشروا في الحديث الصحيح سددوا وقاربوا وأبشروا حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
الشيخ عبد الله الله يكرمك.
يبارك فيك آمين يا رب.
حضرتك حضرتك شايف وكل السامعين شايفين ال- ال- الهجمه على الاسلام وعلى الاخوان بالذات ايوه يعني حضرتك في قن... كانت قناة من القنوات جايبة الناس اللي ميتة شهداء في سوريا وفي فلسطين وفي مصر أثناء الثورة جايبهم توفيق عكاشة بيقول دول بتحكي لهم الإخوان هو فاكر الناس اللي هي بتتفرج على التلفزيون دي وشايفاها يعني ما فيش عقول خالص برضه الاخوان اللي قتلت هؤلاء قول له اتق الله بيقول هم اللي قتلوا ال- ال- الإخوان اللي قتلت الناس دي قول له اتق الله حرام عليك
حضرتك اللي تقول له كده حضرتك هو ما انا بقول بقول كده بسمعه انا بقول له بسمعه إن شاء الله بقول له اتق الله حرام عليك لا تلتمس البراء العنت ان شاء الله وفضيله الشيخ محمد حسان في خطاب قبل كده يعني سابق قال انا مش هرشح حد من المر- المترشحين ده كلام قديم فجايبينا دلوقتي بيشاهدوا الناس ان الدكتور محمد حسان بيقول انا مش هندي صوتي لاي حد هو دلوقتي وال- وجميع ال- العلماء المسلمين قالوا هندي الدكتور محمد مرسي صح
خلاص ده خلاص احنا احنا ما احنا احنا ايد واحده ان شاء الله في الخير طالما ال- ال- اهل العلم واهل الفضل واحبابنا و- وزملائنا وتلامذتنا ومشايخنا قالوا الشيخ محمد مرسي خلاص بس نرجو من الشيخ محمد مرسي آه، كلمه اطمئنان لاهل الخير كلهم وخلاص ان شاء الله ونرجو ان ينجحه الله ويقيم شرع الله قدر الاستطاعه وان يرحم اخوانه من كل الطوائف سواء احبابه ام اعداءه والله اعلم والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ان شاء الله السلام عليكم ماشي ف آه، أما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ده بالنسبة لنا لكن الله عز وجل يبين قدرته وعظمته أنه ومع ذلك فهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل الوحي آه، في لحظات كما كان الصديق آه، رضي الله عنه آه، يقول عندما قالوا له إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وصعد إلى السماوات العلى ونزل في ليلة فقال كنت أصدقه في أقوى من ذلك يخبرني أن الوحي يأتيه آه، في يعني لحظات من من أعلى السماوات آه، إليه وكنت أصدقه هذا أولى فالمهم هذا أن يبين قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير سبحانه جل جلاله وفجب- فوجب على آه، كل إنسان آه، أن ي- ينتبه آه، لتلك آه، الأحاديث العظيمة التي نحب أن نبينها للناس حتى يقفوا آه، عند حدود الله عز وجل ولا يظنوا أن أمور الدنيا يقاس عليها أمور الآخرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا وحبيبنا فضيله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز أهلا حبيبي حبيب الجمال داحم يا مرحبا يا مرحبا يا شيخ جمال عزكم الله وبارك الله فيكم الله يحفظك انا اولا طبعا قبل ما اخش في الموضوع انا كنت عملت نداء لفضيله الدكتور المحدث آه، الدكتور محمد حسان انه يعملنا في يوم الاثنين مع يوم الخميس عشان انا سميت يوم الخميس ده يوم عيد لسه كان قبل منك الدك- آه، انا خايف يا شيخ جمال حد يظن ان انا بقول لكم كده والله انا يا اخوانا ما بقول لحد يتصل بيا ولا اقول لي هذا الكلام لكن آه والله يعني انت ما قلت لنا حاجه احنا عاوزين الكلام ده يا دكتور عبد الله ربنا يسهل ان شاء الله اه دي حاجة الحاجة الثانية انت قلت لنا الحديث الجميل ده بسم الله ما شاء الله إن شاء الله.
آه انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بحق اخيه ومن اقضي له اكون قد قضيت له بقطعة من انت النار حفظت ولا كتبته ها حفظت ولا كتبته انا تلميذك يا شيخ عبد ما شاء الله.
انت بتعلمنا يوم الجمعة في مسجد عباد الرحمن ما شاء الله.
وبتعلمنا يوم الخميس في قناة الرحمة انا تلميذك شرفتنا يا شيخ جمال الله يحفظك يا حبيبي وربنا يرفع قدرك بس عايز اعرف انت حفظت الحديث على طول بسرعه كده ولا كتبته انا تلميذك ما شاء الله.
20 سنه تلميذك بحضر تحت اقدامك شاء الله ما شاء الله 20 سنه سنة تلميذك بحضر تحت اقدامك في مسجد عماد الرحمن وفي خطب الجمعه في السويس ازاي ما حفظتش حديثك يا دكتور عبد الله ما شاء الله ما شاء آه، ربنا يحفظك ويرفع قدرك انا ما شاء الله.
عاوزك بس الله يكرمك توجه نداء للناس اللي بتستمع لعماشه توفيق عكاشه ده اللي بيقول للناس ال- ال- الكلام ال- ال- ال- الكلام ال- ال- البهتان كلام الباطل لا احنا مع الدكتور محمد مرسي وان شاء الله الاخوه اللي راوا منام للشيخ محمد مرسي انه رئيس مصر إن شاء الله.
انا بستبشر خير يا دكتور عبد ما شاء الله.
إن في منام الدكتور بكده؟
محمد مرسي رئيسا لمصر الرئيس القادم ان شاء الله شاء الله ما شاء الله ببسمتك وبهجتك الجميله دي ما شاء الله.
و- وبحق لا اله الا الله الله وبحق قناة الرحمة القناة اللي ما فيهاش بهتان ولا كذب أبدا اللي قائدها الشيخ محمد حسان وأخوه الشيخ محمود حسان إن شاء الله وأهل الخير والإخوة الفضلاء أقسم بالله الأخ أنا بتصل آه، الأخ اللي في الإعداد عرف اسمي أول ما اتصلت ما شاء الله.
بقول السلام عليكم قال لي مرحبا شيخ جمال أقسم ما شاء الله.
بالله ما شاء الله.
بدون ما أقول اسمي في قناة الرحمة قال لي مرحبا شيخ جمال ما شاء الله.
أنا صلي متسع ومنشرع إن شاء الله وإن شاء الله يا شيخ دي بشرى إن آه، فضيلة الدكتور محمد مرسي بالبركة جتك وبسمتك الطيبة دي اللي على الشاشة ما شاء الله. جزاك الله هيكون خير.
رئيس مصر يا دكتور عبد الله بن عبد ربنا الحميد يحفظك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظنا وياك يا رب يصلح لنا حالنا وحالك فاخواني الكرام آه، ان شاء الله انا بعد آه، يعني ايه انتهاء الاسئله انا أ- اكمل آه، شرح الحديث بس لسه شويه عشان الناس ما تزعلش مننا في كتير بيبقوا عايزين يتصلوا فهنسيب شويه كده وبعد كده عشان اكمل بس الحديث ده مهم جدا جدا جدا لان في بعض الناس آه، في هذه آه، الايام آه، يظن كثير من زمان يظن انه اذا آه، عمل عمله في الدنيا ونجح فيها انه كده براء امام الله لا لا انتبه انتبه قال تعالى آه، آه، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وقال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما مثقال ذره انتبه فبراءتك في الدنيا ونجاتك او فوزك او فعلك اي شيء تظن ان الله راض عنك لا لا لا لا هل هل امهال الله عز وجل لفرعون الإمهال الكبير حتى روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة روى في كتابه الزهد أن فرعون أن فرعون يعني على غير ما توقع الناس يقول لك مثلا عاش 20 سنة 30 50 لا 600 سنة 600 عام لا يمرض ولا يهزم 600 عام انتبه يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة انتبهوا 600 عام ومع ذلك الله لا ينام الله لا يغفل الله لا يموت الله لا يتغير الله لا يغفل الله لا يغفل الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ف- فيقول كما يقول القائل وإذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب لا تظن ذلك ففرعون مكث 600 عام شوف تخيل بقى إنسان 600 عام لا يمرض ولا يهزم حتى قال بعض أهل العلم وكان لا يحدث يعني لا يخرج منه ريح فلما رأى الحية التي ألقاها موسى عليه آه، تغوط على نفسه في مكانه تغوط على نفسه في مكانه وأحدث شوف انظر 600 عام لا يمرض ولا يحزن ومع- حتى قال في يوم من الأيام أنه آه، قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري ظن أنه خلاص لذلك ربنا عز وجل عندما يبتلي العبد بالمرض أو بالفقر رحمة به ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقالوا لولا الفقر والمرض ما حل ابن آدم رأسه فربنا يبتلي العبد بالفقر وقد يكون قويا فينحني بسبب الفقر ويستغيث بالله وقد يكون غنيا ولكنه مريضا فينحني بسبب المرض ويستغيث بالله أما صحة وغنى لا تستطيع أن تكلمه لا تستطيع أن تكلمه يمشي على رجلين ويبطش بيدين يتفرعن يكون فرعون لذلك 600 سنة فرعون لا يمرض وهو ملك فلذلك قال أنا ربكم الأعلى سهل فلما حدث ما حدث ابتلاه الله عز وجل بأن غرقه حتى أخذ يقول آمنت أنه لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آمنت قالها في الآخر بقى بعد ما رأى وعاين الموت ورأى أمر الآخرة ولكن قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فلا تنفع التوبة عند الموت لأنه عند الموت يكون قد عاين وقد رأى فعند المعاينة لا تقو- لا تقبل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فإذا غرغر يعاين يعني إيه يعاين؟ يعاين يعني يرى يرى إيش؟ يرى أمرا من أمور الآخرة يرى أمرا من أمور الآخرة فإذا رأى أمور الآخرة لا تنفع التوبة لأنه رأى المهم الإيمان بالغيب الآن يتوب الآن فإذا تاب الآن فالتوبة مقبولة إن شاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين المشرق والمغرب بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن كل من عليها فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا بين المشرق والمغرب بابا للتوبة بين المشرق والمغرب بين المشرق والمغرب بين المشرق هنا والمغرب هنا بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس كله بيآمن آمن كل من عليه السلام عليكم فحينئذ لا ينفع نفسا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
الشيخ اتفضل
آه شيخ بالنسبة للاستفسار نحن بالعراق ايوه اتفضل
ايوه نحن بالنسبة لقوائم الكهرباء والماء اه
هل هذه حرام اذا ما تدفع للدولة؟
ايوه حرام تدفع مش بتستهلك تدفع لانه في علماء عندنا هون يقولون هذه الدورة دولة ظالمة الدولة ظالمة تاخذ حق ايوه في هذا قولنا يعني تأخذ حقك يوم القيامة فمن سرق لا سرقك لا تسرقه تأخذ حقك يوم القيامة إن شاء الله فإن بين المشرق والمغرب بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرب من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن كل من عليها فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلا بد أن ننتبه لظلم العباد يا عباد الله ولظلم الناس ومن أظلم الظلم أن نظلم دين الله عز وجل فمما آه، ظلم به دين الله عز وجل آه، تلك الأخت التي آه، تكتبت في جريدة الأخبار بالأمس آه، نون به بنت الباز فكتبت كلاما آه، يعني آه، شديدا آه، بالنسبة آه، لأمر آه، الختان وأنا لا أقول آه، أنها آه، يعني آه، لا أستطيع إلا أن أقول آه، إن هذا الأمر آه، يعني آه، أمر أخاف عليها منه يوم القيامة فقد شنت حملة رهيبة على شيء لا ينبغي لنا إلا أن نسلم لمن شرعه لنا فإن الله عز وجل إذا شرع لنا شرعا آه، سواء في كتابه الكريم أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نستسلم نعم آه، نحن آه، في زخم الانتخابات وزخم الأمور الرئاسية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اتفضل الحمد لله
آه، عندي سؤال بس يا شيخ اتفضل
آه، من قيمة يومين ثلاثة كده هو حصلت مشادة كلامية بين مراتي في التليفون اه آه، ففي وسط الكلام قلت لها انت ما فيش لازمة عندي او انت مش لازماني فده أيوة.
يعتبر لفظ طلاق يعني لو انت مش قاصد طلاق ما تقعش طلاق
لو انا مش قاصد طلاق ما وحش طلاق اه لان مش لفظ طلاق لو لفظت بالطلاق هي اللي خطيره اما اذا قلت ما تلزمنيش ما اعرفكيش مش عايزك نقول لك نيتك ايه لكن لو قلت طلاق هنا بقى فيها كلام كبير يخوف و- والله اعلم السلام عليكم
لو بركاته اتفضلي
لو سمحت انا بس عايز اسالك بس سؤالين بس سريعا يعني اتفضلي آه، دلوقتي انا في آه، واحده آه، مش لابسه لابسه الحجاب بس مبين نص شعرها انا في الدار يعني انا بروح الدار بحث قران وكده فجايبين واحده يعني على المكتب وكده فقاعده يعني بتستقبل الناس بتشوف الاسامي وكده فقعدت اتكلم معاها قلت لها بصي ولابسه بناطيل يعني قلت لها وكده إيه؟
ف- بناطيل يعني اه و...
هي لابسه بنطلون ايوه اه مم.
فالمهم قعدت اتكلم معاها قلت لها بصي قعدت اتكلم معاها انصحها يعني على حكايه اللبس يعني مثلا ممكن تلبس جيبه ممكن تلبس تونيك عاديه فما قبلتش من النصيحه يعني فقعدت تتكلم معايا فح- يعني إيه، انا بس بسال سؤالي على اساس ان انا اتكلمت معاها وقلت لها حاجات غلط يعني مثلا قلت لها احنا م- يعني قلت لها على موضوع كان مثلا غلط ان ان مثلا عندي اخويا كان مثلا آه، لما حب يختار اختار صح ومش عارف ايه فقلت لها غلط يعني فانا عايزه افهم ان انا كذبت عليها وده يعتبر كذب كذب لان انا بتكلم معاها على النصيحه يعني على اساس اللي هي ايه تلبس كويس آه، تغطي شعرها مثلا آه، كده يعني ايه اللي فكنت انت عايزة- كذبت ايه اللي انت كذبت فيه؟
نعم ايه كذبت في ايه؟
أنا يعني عشان انا قلت لها موضوع غلط يعني انا بكلمها بنصحها يعني جبت لها موضوع قلت لها مثل يعني على اساس اللي هو صح بس هو مش صح فاهم حضرتك؟
لا ما يصحش تكذبي في انت بتنصحي انصحي على طول قولي لها اللبس أوه.
ده اللبس ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأ- كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة آه، يعني دي يعتبر كذبة صح؟
يعني اه استغفر الله ماشي استغفر الله العظيم يا رب. في الم- المهم يعني في سؤال تاني صغير بس مم.
معلش آه، انا دلوقتي والدتي قاعده معاها وكده فكنت عايزه اصلي صلاه العشاء وكنت على طول بروح بس كانت اختي قاعده معانا واتجوزت وسابتنا فدلوقتي انا قاعده مع امي امي بتبقى خايفه مثلا لما بتصلي وكده بتبقى خايفه تقعد لوحدها فانا نفسي ان انا اروح اصلي في الجامع يعني في صلاه العشاء وصلاه صلي ال- جنبها صلي جنبها اقعد يعني صلي جنبها ماشي متشكره قوي شكرا لله السلام عليكم وعليكم السلام فالأخت يعني قبل كده شنت برضو حملة آه، يعني ما يصحش ان هذه الحملات انا اخاف عليها احنا مش مشكلة عندنا احنا بس امانة ان احنا نرد عندنا لكن هي المشكلة ان هي بتوق- بتعرض نفسها لخطر عظيم في الآخرة امام الله عز وجل اما تشن حملة على شيء من دين الله عز وجل امر ختان المرأة وتقول ال- آه، المرأة آه، المرأة بيختنوها وبدل من انشغال القافلة بتطعيم الأطفال ضد أمراض الصيف القاتلة آه، بيشغلوهم بأنهم يقولوا ختان النساء ده واجب عند الائمه الاربعه يا اختي الفاضله يعني واجب عندنا في ديننا عند الائمه الاربعه امر الختان والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه زي ما قلنا في حديث هرقل اما بعث قيل بعث ملك الختان او ملك الختان ملك ملك الختان ختان الرجال والنساء فده امر مشروع سواء حللوا واحد او محر- حرموا واحد احنا لنا ديننا مسلمون نحن مسلمون ربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم آه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون ما رضيوش نقول لهم احنا مسلمون فده مسلمون ده ديننا احنا نقدر ن- ن- نتكلم في دينك انت مثلا متبرجه ما- نقول لك البسي النقاب تقول لا ما تطيقوش وتصرخي كذلك احنا عندنا ديننا المراه بتتختن تقول الم- البنت بتترعب من شكل المشرط طب لما يجي دكتور مثلا يمسك مشرط عشير ورم سرطاني من مريض نقول بيترعب اقول لا ده دواء دي برضه دواء عندنا دواء السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ أنا أريد أن أسألك عن الشيخ أبو إسحاق حويني ما كيف حاله؟
بخير ان شاء الله ربنا نسال الله عز وجل ان يتم عليه الشفاء وان يعوضه خيرا وان ينزل ينزل عليه الصبر والسكينه والسلوى وان يجعلنا واياه من اهل العافيه والجنه نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا يا رب يا رب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمه وعليكم السلام الله وبركاته وبركاته.
بنت الشيخ اهلا وسهلا اهلا مرحب بي حضرتك حضرتك آه، انا اتصال اتقطع بي بدري وكنت عايز نوجه رساله ل- للدكتور محمد مرسي اللي احنا مأيدينا باذن الله في جزاك الله الصعيد خير ان شاء الله حضرتك لازم يعني انا عايز الخطاب بتاع فضيلتك اللي هو بتاع الدكتور محمد مرسي يكون يعني هو خطاب يعني معلش في الراي ضعيف شويه يعني عايز يشدد في اللهجه يوري الناس ان هو الاسلام هو الافضل ويرد على الناس اللي هي ايه
حاضر حاضر الناس إيه، الحمد لله الامور وضحت الامور وضحت فبتقول آه، آه، بدال كده ي- ي- بدال ما يشوفوا ال- ال- التطعيم آه، احنا مش عايزين نتكلم مش عايزين نتكلم ما هو التطعيم كتير من من اولادنا واولاد حبايبنا واساتذتنا وطعموا راحوا المستشفى هيموتوا مش عايزين نتكلم مش عايزين نتكلم ما انتوا عارفين لكن امر الختان ده امر واجب وختان للناس ممكن يدخل في قتل النفس ده كلام يا يا متكلمه صحفيه يدخل في قتل النفس لا تحرمها الحق قتلت الشهداء في التحرير وتقولوا قتل النفس الختان قتل النفس امر من اوامر الله عز وجل امر من اوامر الله عز وجل امر صحي واجب فوائده كثيره نقول عليه قتل النفس لا تحرمها الحق ده كلام واحده متعلمه اتعلمت في كليه الاعلام فاثار الختان تظل ابد الدهر الس- س- سواء ماديه او معنويه فين مين قال الكلام ده انت بتتخيلي بتخيل ده ده بسبب ان انتوا ما بتختتنوش انتوا اللي اثار نفسيه سي- نفسيتكم هي اللي سيئه اما عندنا الحمد لله من الظهر من ابد الظهر من زمان ما سمعنا احد اشتكى بل بفضل الله عز وجل وعيب اما نتكلم في الموضوع ده كتير عيب اما نتكلم في الموضوع ده كتير ده موضوع عورات بس احنا اتكلمنا فيه لان غيرنا عايز يضيعنا وش معنى خفان للناس ليه ما تقولش خفان الرجال لان عايز عارفين ان هذا امر يجعل المراه معتدله اللي انتوا عايزين اصلا تضيعوا المراه لو انتوا بتحبوا المراه وبتقولوا عايزين حريتها وتعليمها اما بتطلع تتعلم بتقول لها ما تس- ما تتستريش بتروح منتقد تقول لها ارجعي يبقى انتوا مش عايزين نتعلم انتوا عايزين جمالها عايزين فتنتها عايزين تتمتعوا بيها لكن لو عايزينها فعلا تتعلم تطلع متستره يقول لها اتفضلي ادخلي الجامعه اتفضلي ادخلي كذا لكن بتقبلوا المتبرجه وما تقبلوش المتحجبه يبقى انتم مش عايزين المراه تتعلم ده انتوا عايزين المراه متبرجه تتمتعوا بيها وتتطاولوا عليها وتقع فيما يرضي ده انت ما غضبتيش اما في ال- في ال- في الفواحش اللي بتقع في الاختلاط واولاد الاولاد اللي مش معرف لهمش اب الاف الاولاد لما ما غضبتي وغضبتي لدين ضد دين الله عز وجل هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى لكن الحمد لله احنا مش بنتكلم آه، هم احنا بنتكلم بوجوب ان ندافع عن ديننا بوجوب أن ندافع عن ديننا قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ده أمر واجب ويبقى إن شاء الله يوم القيامة ونبين للناس نبين للناس فالحمد لله الناس تسمع كلام الخير بوضوح بوضوح الذي يحيد عن الحق الناس لا تنظر إليه أصلا والذي يتبع الحق الناس يشربون إليه بأعناقهم السلام عليكم
السلام ورحمه الله تفضل
آه كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله
الله يسلمك والله الحمد لله جيت آه، بنسألك علي علي علي موضوع التوبة ايوه
آه، أنا كنت مرتبط مرتبط بفتاة فحصلت ظروف آه، صار بعد بيني وبينها فترة آه، سنتين هي خارج البلاد تمام عملت ايش؟ وضح صوتك فلما جيت آه، صار صار صار فترة بعد بيني وبين الفتاة اللي كنت مديني جوازها اه ايوه لمستها فلما فلما فلما فلما آه، جيت جيت متأثرة نفسيا متأثرة نفسيا أنا بال- بال- طب وانت لمستها
آه نعم لمستها
لا لا لا لا ما استاش بك طيب كنت عاقد ولا لا، كنت خاطب
لا لا لا لا لا ما كنتش خاطب ولا شيء كنت كنت متفق معها كلام بس كلام بس ايوه آه، ايوه فلما ايوه فلما جيت من بنين وكذا قلت كنت متاثره بفتره البعد هذا وما عادش عرفنا كيف نرد بعضنا ترجم لي يا شيخ صالح مش سامع له صوت قوي اي طب ما تخ- ما تتزوجها تزوجها يا- يا ش- يا رجل
آه نعم فوجدتها وجدتها تعبانه وجدتها طب ما تتزوجها.
تعبانة نفسيا تزوجها طيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
لو سمحت يا شيخ انا اسالك حضرتك سؤال اتفضلي انا زوجي قبل ما قبل ما نتجوز كان بيت ابوه كان بيت قديم ماشي ماشي ايه
بيت بيت والده كان بيت قديم ايوه وبعد كده هده وبناه اربع شقق امم ماشي مم.
بعد ما جينا بعد ما اتجوزنا حصل خلاف بينه وبين والده ف- فوالده قال له عليه الطلاق فلوسه بالطلاق هطلعك من البيت امم
فهو رد عليه قال له طلاق على طلاقك ما انا عايز لك فيه هو كان قصده ايه ان انا هقعد لك فيه قال له إيه؟
ما انا عايز لك فيه امم وبعد كده حصل خلاف زي- تاني بعد سبع شهور امم والده كان عايز يتزوج على مراته مم.
على, على والدته امم ماشي وبعد كده قال حلف لهم قال انا هبيع البيت لل- للست التانية هيبيع البيت لمين طيب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام وبركاته الله يجزيك خير آه، يعني انا سعيد ان انا بكلم حضرتك وربنا يثبتك ويثبتنا ان شاء الله يا رب يا رب جزاك الله خير هو اربع اسئله حضرتك اتفضل الآية القرآنية وأنت تصححني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وده بنلاقيه على المرشح الإسلامي النهاردة آه، ظن وافتراءات وإشاعات على التيار نفسه حتى لو في أكيد في أخطاء في السياسة نعم دي حاجة حضرتك ايوه والآية الثانية يخربون بيوتهم يخرب بأيديهم اه يخربون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيادي المؤمنين وايدي وايدي وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نعم في في تفسير ابن كثير أي يتفكرون في عاقبة من خالف أمر الله نعم فده برضه أنا شايفها اللي هي تمشي مع الانتخابات اللي احنا فيها والأمر والأزمة اللي احنا فيها ومع المحاكمة ومع المحاكمه ومع حاجات كتير مع ان القاضي النهارده اتكلم كلام انا كنت عايز اقول بس حاجه الناس اللي اتحكم عليهم محاكمات عسكريه مش كانوا قضاه اللي اعتقلوا وماتوا كانوا قضاه اللي اتحكم عليهم بالاعدام مين اللي حكم عليهم ما كانت كلها محاكمات مس- مسيسه حضرتك دي حاجه الحاجه الثانيه عندي سؤال لو واحد حافظ شيء آه، مال في البيت هل عليه زكاه السؤال الت- أيوة.
الرابع عليه نعم عليه زكاة اه هو حافظه في البيت وما شغلوش في اي حاجه ولو لو طالما حال عليه الحول وأكمل نصابا فعليه زكاة يشوفوا قد ايه ويطلع عليه أيوة دي حاجه الحاجه الثانيه الموظفين وانت عارف كده في مستقطعات في فلوس بتخصم كل شهر وبتتاخد في اخر المده بعد 60 سنه بعد عمران طوال زي ما بيقولوا هل دي هل دي فيها شبهه لا.
او ده وضعها ال- الشرعي وشكرا لسعه صدرك جزاك الله خير مفيش مشكلة وأشكر إخواني آه، أحبابي المشاهدين وأخواتي المشاهدات وأعتذر لهم عن بقية الأسئلة اليوم حتى آه، أكمل الموضوع إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وجا- و- و- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ال- ال- بنقالت كمان آه، بالنسبة آه، وي- ويصبح آه، والحلاق قادما يظل في مخيلة الفتاة هل لو أن إنسانا آه، طبيبا آه، أخذ مشرط ليقطع به آه، ورم سرطاني نقول هذا إرهاب أقول ده علاج كذلك ده علاج علاج في دين الله عز وجل آه، كذلك تقول آه، وقالت وقد قالت لي أم أنها هربت ببناتها للإسكندرية لتصميم الجد على ختانهن طب ليه ما تسأليش الأخوات ما سيبوها حرية اسألي النساء المسلمات قول لهم عايزين ختان ولا لا؟ يقولوا ما احنا عايزين ما سيبوها حرية ليه هنا تضييق؟ لو قلنا لك البسي النقاب هتقول ما تخنقنيش حريه، كذلك ما تخنقناش عايزين حريه، حريتنا في ديننا، حريتنا في ديننا براحة كل واحد براحته كل واحد براحته ما لا انت حر ما لم تضر يبقى حريتنا في ديننا لكن تيجي بقانون يجرم الشرع تقول يجرم الختان يجرم الشرع لا اتقوا الله الله الله والله الله الله في ديننا احنا بن... احنا بن... احنا ما بنغنيش وما بنمثلش الله الله ده اللي بتلبس شورت ما تتكلموش عليه كذلك اللي اللي تتستر سيبوها براحتها ده ديننا ده دين الله عز وجل واللي بيحارب الدين اديك عارفين عاقبته ولسه يوم القيامه ومش مشكله بس الخوف عليكم احنا الحمد لله نسال الله عز وجل ان يجعل بيننا وبينه العلاقه دائما متصله على الخير لكن انتوا حرين احنا بنبين ليه تجرموا الختان جريمه في الشرع جريمه تقول بعض العلماء بعض العلماء براحته زي مثلا ابو النجا بتقول القروض اللي جايه لمصر اه، حلال احنا سالنا ر- اه، شيخ الازهر السابق والمفتي هم دول الانبياء لا القروض دي ربا تقول لي ده البلد بتستفاد بيه عشان عشان المترو الناس تركبه ولو ما خدناش قروض مش هيركبوا المترو لا احنا عايزين المترو نركبه بحلال مش عايزينه بحرام قولي اللي تقوليه المهم ان تعرفي ان هو حرام مش هتفيد انت مش هتعلمينا ده ديننا ايوه بتاخدي قروض عشان تعملي المترو بتاخدي قروض للبلد كل ده ربا حرام لازم تعرفي كده بصرف النظر بقى بينفع ولا ما ينفعش انت بتقولي ان هو بينفع البلد محتاجاه براحتك بس لازم احنا ك... كاهل علم نقول لك حرام حرام كل قرض جر نفعا فهو حرام طالما فلوس بفلوس بزيادة مشروطة تبقى حرام بص... انت مش هتفتينا مش عشان واحد ال- الذي لا- لم يبعث إلينا شيخ إنما بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هتقولي طب ما العلماء دول بياخدوا من النبي طب العلماء اختلفوا يبقى نشوف كل واحد دليله ايه طالما حدث خلاف نشوف كل واحد دليله ايه وبعدين ما اختلفوش العلماء مع مع شيخ الازهر السابق واحد ده اختلف 100 عالم 100 عالم قال له قال الفوائد حرام 100 عالم واكتر غير العلماء اللي ما خدش رايهم ده 100 عالم المعروفين غير اللي ما قالوش رايهم لقول النبي عليه الصلاه والسلام آه، فيما رواه الشيخان الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا وال وال وال والملح بالملح حتى الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا تفصيل عايزين كده اكثر من كده تفصيل من كلام النبي عليه الصلاه والسلام تفصيل وربنا عز وجل فصل في القران وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون عايزين أكتر من كده تفصيل إيه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تاخد رأس مالك فقط فقط تقولوا محتاجين مش محتاجين الله عز وجل أباح أكل الميتة في الضرورة ولم يبح الربا للضرورة هو ده اللي مدمر بلدنا هو اللي خلق سمنة تعبان وهنقعد كده لحد ما نبعد عن الربا لأن كل اللي ماسك الأمر بيقول لا هناكل ربا منفعة تتكلم إزاي؟ تتكلم إزاي؟ لازم نعرفك إن ربا لو ما قلناش كده نبقى منافقين والله والله يبقى نفاق اما اقول انا ان هو حلال عشان ارضيكي او ارضي بعض الناس يبقى أنا نافق تروح النار لازم نقوله براحتك بقى تاكل ربا انت مسؤوله لعلمك مسؤوله على الدوله لان ماسكه اقتصادها وكل مسؤول هو اللي مسؤول لكن واحد زيي ومشايخنا وحبايبنا و- واساتذتنا وتلامذتنا لازم يقول كده حرام وبراحتكم انتوا بقى عشان نيجي يقول إيه، نقول احنا براء امام الله براء يا رب بينا وهو يعلم اما عشان ارضيكي او ارضي انسان لمصلحه ما او ظرف سياسي واقول ان لا باس للحاجه لا جربوا كده مره جربوا سنه واحده من غير ربا وشوفوا البركه واحنا مجربين وغيرنا جرب واللي سمع كلامنا سعد واللي ما سمعش قاعد متضايق يبقى معاه ملايين وقاعد متضايق التاني معاه بضع الاف ومستريح لان ربنا قال كده فان لم تفعلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله آه الله الله واضح حرب من الله ورسوله وعد إلا ده إلا ده درهم ربا كما في الحديث الصحيح في السنن درهم ربا أشد من ستة وثلاثين ذنية وثلاثين ذنية أدناها كزنا الرجل بأمه وتقول إحنا محتاجينه عشان نفتح المترو ما عندنا الحمد لله الأمور ماشية جربي بالحلال جربي الحلال هنقعد نم- يعني حتى عضو مجلس الشعب لما اتكلم ز- بيقول لها هنقعد نمد ايدينا لامتى للناس ايدينا تحت وهم ايديهم فوق اليد العليا خير من اليد السفلى اقول له اقول له جزاك الله خيرا بس وضح اكتر من كده قول لها هنقعد لامتى ناكل حرام هنقعد لامتى نتعامل بالحرام جربوا الحلال مره نفسنا نجرب الحلال مره ليه من بنعاند مع ربنا في الامر ده خليكم براحتكم براحتكم لكن احنا لازم نقول واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بنقول من زمان الحمد لله من ايام من ايام ما كان ممنوع الانسان يقول فوائد البنوك حرام كان كلمه فوائد البنوك حرام دي كان عذاب ومع ذلك الحمد لله كنا نقول فوائد البنوك حرام لان بتتعامل بالربا بيحط بياخد زياده بياخد زياده معلومه من غير ارباح ومضاربه اسلاميه تبقى حرام حرام لو كل كلمه فوائد فوائد البنوك دي جمله دي مبتدا حرام خبر لو قيل ليه قول فوائد البنوك حرام كل واحده تاخد عليها مليون والله ما تتقال والله ما اقولها واسال علمائنا وكلام واضح والاحاديث واضحه احنا ما بنجيبش مزاجنا تقول لي ما في قالوا وفي كتير قالوا لا طالما العلماء اختلفوا خاصه لما يكون واحد او اثنين قالوها لظروف سياسيه قدام 100 يبقى نبدا نشوف الدليل ايه شوف جابوا منين الدليل مش ربنا امرنا بذلك قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله طالما اختلفنا نرجع لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب طالما اختلفنا نرجع إلى الله ليه ما نرجعش إلى الله وكله بيفتي إنسان مش متخصص في الدين بيبدأ يفتي لا أنا ده حلال وإحنا سألنا فلان وفلان لا لا مش حلال اه قول احنا انا ماشيه كده براحتك احنا نظامنا في بلدنا كده براحتك احنا بنتعامل مع الغرب كده ومع الدول التانية الكبيره كده براحتك لكن ما نقولش حلال زي برضو دي شن- شدت شاع حمله على واحد ما سلمش ما صافحش واحده بتقول واحد سلفي آه، ما صافحش واحده ما رضيش يسلم على واحده وكأن السلفيه رجل سوف يفقد عصمته لو لامس امرأة انتوا عندكم الم- لمس المرأة ده عندنا أي كلام بتلمسوا وبيلمسوا وبيحضنوا وبيعانقوا وبيقبلوا احنا عندنا حاجة كبيرة دي لو خدناها من أمر الحرية بس حرية أنا مش عايز ألمس يا أخي أنا مش عايز ألمس أنت براحتك لكن تشنع كده وتقولي إيه آه، وكأن كل امرأة لا تملك إلا أنوثتها وماذا يفعل ي- يفعل الأخ السلفي الطبيب لو كشف على امرأة فاتنة وما أكثرهن وده كلام ده كلام متكتب في الجرائد الناس اللي عنها متخلفين ده كلام كلمنا بالدين كلمنا بالعلم حتى حتى بالعلم حتى بالعلم ينفع اي واحد كده يلاقي اي امراه يقول آه، آه، ي- ي- يلمس انوثتها ده كلام احنا في غابه ده احنا احنا احنا بشر اول حاجه بشر بشر في اي دين احنا البشر ليه آه ليه طهارته ليه عفته ليه رقيه ليه رقيه ما يبقاش اي حاجه كده يقابل اي امراه يلمسها واي امراه تلمس اي رجل بشر احنا مش غابه حكايه ان اي اي رجل اي ذكر يلمس انثى دي مش مش في عالم البشر لا فبالك بقى بيكون امر دين كمان امر دين وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه روياني وقال الهيثمي رجال ثقات لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له حديث صحيح يوديه فين تقول لي في بعض العلماء قالوا ما فيش مشكلة وبعض العلماء قال في مشكلة يبقى نرجع للدليل احنا ما لينا لا لينا رب ولينا نبي تعاليمه هو اللي ناخده مش مش بتقول اسلام مش بتقول اسلام بتقول وسطيه بتقول سماحه طب نرجع للاسلام الوسطيه والسماحه تقول لا دي شده بس ال ال ال الامر قال كده صاحب الدين قال كده صاحب المنهج قال كده ال- النور المبين قال كده كلمونا كلمونا نرجع للكتاب والسنه نرجع نشوف المشددين ليه وانتوا عندكم غير كده براحتكم هل احنا بنيجي في مره ولا واحد يسلم ولا واحد نضربه لا سلم براحتك واحضن ما بيحصل ما تمشوا على النيل وتشوف لسه الامور لسه لسه البلد الحمد لله ما بقتش اسلاميه شوفوها شوفوها قبل ما تبقى اسلاميه شوفوا على النيل بيحصل ايه وشوف في الجامعات بيحصل ايه شوف في الجامعات بيحصل ايه والاختلاط بيحصل فيه ايه لسه عادي هل بنضرب حد ما بنضربش حد بس سيبونا براحتنا انا مش عايز اسلم تقول لي ليه متشدد اقول لي عشان النبي قال لي لا تقول لي النبي قال اه هات لي النبي قال اه فين بس تقول لي بالعقل لا بالعقل افهم بيه بس لكن ما شرعش بيه بالعقل افهم لكن اشرع عقل قاصر لكن عقل النبي عليه الصلاه والسلام كامل كما قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بذكر احوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو ان ايمان الامه آه، عقل الامه وضع في كفه وعقل نبينا صلى الله عليه وسلم وضع في كفه لنجحها عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فضلا عن الكتاب نزل عليه الكتاب وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا المهم بيقولوا عايزين يقولوا ايه احنا برضو مسلمون وبنحب النبي تحب في النبي فين تعصي الرسول وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كنت صادقا في حبه لاطعتاه ان المحب لمن يحب مطيعه ما تقولش بقى احنا مسلمون وانتم متاسلمين كل ده احنا متاسلمين وانتم المسلمين حق فين كلا- فين مفيش اي حديث بتحبوا تسمعوه لحد ما بقى وصل ان بعض الناس الان لو قلت له قال رسول الله صلى الله ولا لا لا لا ايه يا عم انا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا بس بس بس ما تش... ما تشددش لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فين وما اتاكم الرسول فخذوه فإن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فين؟ فين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على سنة على سنة البلاغ مبين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فين؟ وإن تطيعوه تهتدوا فين ما على الرسول إلا البلاغ فين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فين الكتاب اللي اتركن بقى على على مصحف التراب اين التحاكم اليه اين ت- كل حاجه متشددون خلاص احنا راضيين متشددون احنا متشددون احنا متطرفون احنا جامدون سيبونا بحريتنا حتى ننجو هناك الامر خطير الامر والله خطير احنا خايفين من الاخر لاننا سنلقاه سنلقاه ويسالنا عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هيسالنا على الكلام ده على عن العلم به وعن العمل به وعن الدعوه اليه نبينه كمان براحتكم كل واحد براحته تزعلوا مننا لو احنا ضربنا اللي بيسلم واحد بي- بيحط اسم مره احنا ضربناه لا تزعلوا مننا انت تسلم براحتك وانت تسلمي براحتك لكن تشنيع سلفي متشدد وكمان بتقولها بال... بالواضح سلفي متشدد عقول متخلفه ده كلام ده كلام دي صحافة وتقولوا حرية الصحافة دي صحافة احنا بنعمل معاكم كده دي صحافة ودين الله عز وجل وغمز وهمز ليل ونهار يقول لك عايزين يملأوا يملوا البلد دقون وجلاليب اما يمسكها مرسي هيملاها دقون وجلاليب ويمسكها الفريق هيملاها شرطات وده كلام ده كلام بلد الازهر بلد الوسطيه بلد السماحه بلد الاسلام عايزين نظهر بصوره كويسه مش معقوله اخدين الصحافه لوحدكم وهات وهات خبط بدين الله عز وجل لا لا تقول لي آه، يعني خليك وسط خ- وسط باللي قاله لي ربنا سبحانه وتعالى شرع ذلك قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالوسط هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا بد أن ندرب أنفسنا على العمل به وعلى القول به وعلى الدعوة إليه لازم تدرب نفسك ولازم تدرب نفسك لأن كده خطر والله خطر والله لو عاش الفتى من دهره كما يقول القائل والله لو عاش الفتى من دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسته متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره أول ليلة تنسي كل ده أول ليلة في القبر القبور مملوءة ظلمة على أهلها ما بنضحكش على الناس اللي ينجد شرع نرجع للشرع ولو تدريجيا إنسان يروض نفسه على طاعة الله يروض نفسه العاصي إذا استغفر ربنا يغفر له والحسنات تجيبنا السيئات أما من يحارب الدين ويغمز هكذا هكذا نعمل ثلاث عواميد في جريدة زي جريدة رسمية ونقعد نشنع نقعد نشنع في دين الله عز وجل وليل ونهار وتحلف اما واحد بيقول لها واحد قام نائب في المجلس فبيقول من مساوئ النظام السابق انه جرم الختان تقول لا والله ده هي دي حسنه للنظام ده كلام حسنه جرم ليه؟ جرم ليه امر مش من امر الشرع جرم ليه؟ كبيره كبيره هو ده اللي عذب عذب ولسه ولسه امر الاخره ولسه ولسه امر الاخره امر كبير فلا بد ان نتقي الله عز وجل في ديننا وفي شرع ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا قلت كثيرا يهمني من الإنسان خلي بالك مش م... المشكلة مش معصيتك أو بعدك المشكلة أنك تعترف بالتقصير مش في يوم وليلة هتبقى شيخ ولا عالم ولا شيخ الإسلام بس تعترف بالتقصير وتسأل الله الهداية يهديك ويفتح عليك ويعلمك ويأخذ بيدك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري لعائشة في قصة الإفك أما بعد يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه بس أقول لأي أخ كلنا عصيب فيش كلام حتى احنا كأهل علم وكمشايخ كلنا عصيب والله أنا بحلف بالله لحسن تقول لي من باب التواضع كلنا عاصون لله عز وجل ومقصرون في حقه ومذنبون والله نخاف من لقائه ماذا سيفعل بنا وذنوبنا كثيرة والله هو الذي يسترنا أمام الناس هذا المدح والزكاء هذا المسح والثناء الذي نسمعه من الناس إنما هو لستر الله لنا لأن ربنا سترنا برداء بردائه سبحانه وتعالى فلو كشف عنا سترة لافتضحنا ولكن الحمد لله استرنا واقول لاخ اخ كل انسان يقع في معصيه انا لا اخاف عليك من المعصيه اكثر ما اخاف عليك من الاصرار على المعصيه وان تعتبرها حسنه او حلال او تحارب او تغمز لكن اعترف بالمعصيه ربنا يحبك قول يا ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم الانسان لما يعترف غير اللي بيحارب اعترف يهديك يهديك مش ماعز النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول اني زنيت قال لعلك قبلت لعلك قال اني زنيت اريد ان طهرني قال ابيك جنون قال لا قال خذوه فخذوه فرجموه فقال استغفروا لماعز واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه في الجنه رآه في رآه في الجنه رآه في الجنه فارجع اخي الكريم الى الله عز وجل وارجعي اختي الكريمه الى الله عز وجل واعترفي بالذنب والتقصير وادعوا الله فباب التوبه مفتوح وباب الخير مفتوح وباب الأمل مفتوح نسأل الله عز وجل أن يهيئ لبلدنا ويهيئ لنا أمر رشد وخير نعيش فيه على طاعة الله عز وجل ندعو إليه ونعبده سبحانه حتى نلقاه على الخير اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد وخير يعز فيه أهل طاعتك وينصع فيه أهل معصيتك اللهم يا رب لا تحرمنا من رجل عادل رحيم مسلم يحكمنا بكتابك ويرفق بنا جميعا بكل طوائفنا ويعدل معنا جميعا بكل طوائفنا يا رب العالمين لا تحرم البلد هذا البلد الذي صبر كثيرا وضحى كثيرا وقدم شهداء كثيرا لا تحرمه من الرحمة ولا تحرم شهداءه يا رب من الجنة اللهم وارفع البلاء عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم جياع فاطعمهم عطاش فاسقهم مغلوبون فانصرهم اللهم كما أرحتنا من حاكمنا الظالم فأرحهم من حاكمهم الظالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واغفر لنا واصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين ارحمنا وارحم اصحاب الحقوق علينا وارحم والدينا واموات المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب لا تحل النقم واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم واغفر لنا الذنوب لا تورث الندم واغفر لنا الذنوب لا تهتك العصم واغفر لنا الذنوب لا تحبس القسم واغفر لنا الذنوب لا تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب لا تعجل الفناء واغفر لنا الذنوب لا تذل الاعداء واغفر لنا الذنوب لا تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب لا تمنع غيث السماء واغفر لنا الذنوب لا تكشف الغطاء واغفر لنا الذنوب لا تظلم الهواء اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى وتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمرين وأورق عود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل